باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين افتحوا 37 دي قصة يمكن كتير منكم عارفها بس برضو نعيشها احنا قلنا انه من 36 ل 39 ده جزء تاريخي في سفر أشعية جزء تاريخي في سفر أشعية عشان يورينا برضو أو ينقلنا نقلة كبيرة من تأديبات العهد القديم إلى تعزيات العهد الجديد لكن هو هو ربنا ففي 36 بيحكي لنا الحكاية بيقول في السنة ال 14 لحزقية الملك حزقية ده ثالث ملك يعصر أشعية هو عصر عزية ويثام ثم حزقية وأحاز وبعدين مات في وقت مناسب في واحد اسمه سنحاريب ملك أشور سنحاريب ده كان أقوى ملك في زمن جاب جيش ضخم وكان رئيس جيشه واحد اسمه ربشاقي ربشاقي ده زحف بجيش ضخم وحاصر حاصر يهوذا حاصر أورشليم تحت لما أقول يهوذا ما أقصد بيها كل اليهودية اللي أورشليم عاصمتها وقبل ما يوصل ليهوذا على فكرة كان كسر إسرائيل فوق فاكرين احنا قلنا في مملكة الشمال ومملكة الجنوب إسرائيل ويهوذا أشور جه العشر أسباط اللي فوق خفسهم خالص ودول يهود فواضح ان ربنا ايه بدأ يعاقب ويأدب وساب غضبه يدخل على شعبه انما لما قرب من اورشليم اورشليم تعتبر جنب الشعوب اللي في السكة شعب غلبان اذا كان كل مملكة اسرائيل اللي هي اكتر عددا من مملكة يهوذا اتباظت خالص واتهدمت وقبلها الاراميين وقبلها كل اللي جاي في السكة من اول العراق لغاية ما يوصل لفلسطين كسرهم خالص وكان معاه أرقام مهولة من العساكر والفرسان في الزمن ده وشعب اليهود غلبان أوي فراح إيه لما حاصر الشعب في إصحاح 36 شوفوا الاستهزاء ربشاقي ده وقف يتكلم باللغة الناس يعني الناس اللي فاهمينها فقال لهم في عدد 8 الآن راهن سيدي ملك أشور أعطيك ألفي فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين شوفوا الاستهزاء والسخرية قال له ده أنا اللي هسلفك الجيش اللي هتحارب بيه لو عاوز يعني من كتر الثقة اللي بيتكلم بيها ملك أشور قال له ملك أشور بيقترح عليك يا حزقية يا تعبان أنت يديك ألفين فرس بس هات لي ألفين فارس من عندك فاهمين استهزاء بقى أنت ما عندكش حاجة خالص فأنت هتدخل حرب على إيه لأن هما قفلوا أورشليم وتحصنوا جواه ف قال يقيم شبنا ويؤاخ دول كانوا ثلاثة من الكتبة الكتبة هنا زي الوزراء يعني قالوا الربشاقي ما تكلمنا بالأرامي احنا فاهمينه بلاش تتكلم باليهودي بالرغم ان الأرامي لهجة أو لكنة إنما زي ما تقولوا اليهودية ليها لغة درجة فكان ربشاقي بيتكلم باللغة الدرجة عشان كل اليهود يسمعوا فطبعا يترعشوا لما يسمعوا الكلام ده والذل ده يتخضوا قال له ما تتكلم معانا احنا الكبار بلغتنا وبلاش اليهود الشعب ماله يسمع الكلام ده احنا يعني اه يعني وزراء في بعض فقال ربشاقي عدد 12 هل إلى سيدك وليك أرسلني سيدي أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم كلام جارح قوي يأكلوا البراز ويشربوا البول يعني خليهم يعملوا كده ما هم هيتذلوا هيتذلوا آه وبعدين ابتدى يخبط ويقول يا جماعة ما تحكش عليكم حزقية ويقول لكم ربنا ربنا ده ايه ما فيش ربنا وقف قدامنا السكة كلها ابتدى يغلط بقى قال لهم ما فيش ولا ربنا وقف قصادنا لأن كل شعب في السكة كان له ربنا بتاعه فقال لهم أي إله قابلناه في السكة خلصنا عليه مع شعبه فهو ربنا بتاعكم يعني هيطلع مختلف عن ربنا بتاع الشعوب دي طبعا كلام مهين لربنا ومهين للشعب وبعدين يقول لهم ايه طب مين قال ان ربنا بتاعكم مش هو اللي بعتنا عشان نكسركم وطبعا دي ممكن تلخبط الشعب لان الشعب عارف انه ماشي غلط وفعلا ربنا غضبان عليهم فدي لخبطتهم خالص إصحاح 37 نقرا سوا لما سمع الملك حزقية ذلك مضق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب وأرسل اليقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسوح إلى أشعياء ابن آموس النبي يبقى ده ملك كان بيلجأ إلى أشعياء اللي درس معانا إصحاح سبعة خدنا المؤتمر اللي فات العكس حصل حصل حصار قبلها بعشرين سنة بس في وقت واحد تاني اللي هو اسمه أحاز مش حزقي بس أحاز ده خواف أشعية اللي راح لأحاز وقال له ربنا بيقول لك ما تخافش قال له لأ أنا خايف هكلم ملك أشور يسندني قال له عيب ربنا بيقول لك هو معاك وهو هي مخلص قال له لأ وساعتها قال له يعني يعني ما تختشي يا أخي زعلت ربنا طب ربنا هيديك نفسه آية ويتولد من عذراء عشان اللي زيك هنا اتقلبت الحكاية بقى هنا ملك محترم له في ربنا فلما اتحاصر حصار شديد تذلل ولبس المسوح ودخل بيت ربنا رد الفعل اللي يعجب ربنا لما تيجي بأيام صعبة في رد فعل يعجب ربنا قوي انك تسجد وتتذلل وتجري على بيت ربنا وعلى رجل الله بس انت عليك تعمل دي بس الباقي كله يتحل انما تبقى زي احاز يقول لك ربنا بيقول لك اطلب ايه تقول له لا مش مش طالب ده انت تبقى يعني عقابك شديد فحزقية عمل كل اللي ربنا عاوزه في سطر واحد مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب وأرسل إلى أشعياء الأربع كلمات دول يا جماعة صدقوني هم محل كل المشاكل مهما كانت عويصة مزق ثيابه طبعا في آية بتقول مزقوا قلوبكم لا ثيابكم مش شطار انك تقطع هدومك يعني انما لو تعرف تقطع قلبك بس خلاص كده انت هتاخد اللي انت عاوزه وتتغطى بمسح يعني تقلع بقى المنظرة بتاعة الملك دي وشوية خيش كده وتتذلل أمام الله اللي هي كل مشاعر التوبة والانسحاق وتدخل بيت ربنا تجري على بيت ربنا وتبعت لرجل الله القريب بقى لربنا قديسين اللي يشفعوا فيك وأب اعترافك و... فقالوا له هكذا يقول حزقية هذا اليوم شوف اللي جاي ده كلام يعجب ربنا يوم شدة وتأديب وإهانة المتواضع حين تأتي عليه أيام صعبة يقول ربنا بيأدبني المتكبر لما تيجي عليه أيام صعبة يقول هو أنا كنت عملت إيه تقوم الأيام تشد تاني أكتر لغاية ما يعرف يقول هذا يوم شدة وتأديب وإهانة يعني أنا استاهل يا رب أنا استاهل حزقيا ما قالش أنا أحسن من الملوك اللي قبلي هو كان أحسن منه وما قالش ما احنا بنحاول على قد ما نقدر ليه يحصل كده ما قالش كلام قال له ده يوم سد وتأديب واحنا نستاهل كل اللي اجرى لنا وده تشبيه لذيذ قوي قال لأن الأجنة دنت إلى المولد ولا قوة على الولاد زي عارفين في دكاترة النساء عارفين الحالة دي في حالة خطر في الولادة لما تفقد الأم قدرتها على الطلق فيبقى البيبي متعلق لا طال ينزل ولا طال جوه البطن دي ممكن تموت فيها الأم تبقى حالة حالة خطر واخدين بالكم لما تروح كل قوة المرأة أثناء الولادة فتبقى مش قادرة تبوش يعني يعني مور خلاص دي حالة خطر وساعات زمان ما كانوا ممكن يعني ما يعرفوش يعالجوها دلوقتي بيقدروا فهنا بيقول نفس الكلام بيقول احنا دلوقتي ما عندناش قوه ما فيش حياة في ايدينا خلاص احنا بنموت دلوقتي احنا ما عندناش حتى اي قدرة ان احنا نزق زقة لعل الرب إلهك يسمع كلام ربشاق الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي برضه طلع ذكي في الحركة دي أو حكيم مش ذكي يعني إيه قال له على فكرة مش عايز أوصيك أشعية بس هو ما غلطش فينا هو غلط في ربنا قول لربنا كده قول له الكلام ما كانش فينا احنا احنا شعب نستاهل التأديب انما هو عير الاله الحي الايمان الساذج يخلي الواحد يعتقد ان لو جت الاهانة في ربنا ربنا مش هيسكت لو جت فينا نستاهل انما اللي هيشتم المسيح ده يويله مش لاننا احنا كويسين كمسيحيين لانه كيف يعير الاله الحي يفكرنا بداود النبي زمان وهو شاب صغير داود سخن لما سمع حتة البني آدم الطويل ده اللي اسمه جلياط بيشتم ربنا هو لما شتم اليهود هم الظاهر واخدين على كده إنما لما شتم ربنا ما استحملش قال لهم من هذا الكلب قال لهم كده داود الذي يشتم الله سيبوني عليه وابتدوا يحوشوا فيه وهو حتة عيل صغير سيبوني عليه يقول فين بقى لما ودوه لشاول وقال له سيبني عليه قال لك يلا خسرانة خسرانة سابوا عليه كله يعني قطع رقبته داود ليه لأنه بهذا الإيمان الساذج ده يعاير ربنا وحتى يقول لشاول بلغة الش- الأطفال سيبني أحطه في إيدي بس وشاول يضحك في السر إيدك ده إيه ده هو الراجل ف- يعني 3 متر وهو التاني ما يجيبش 150 سم نفس الموقف هيحصل هنا فحزقية قال أشعية ارفع صلاة لأجل البقية الموجودة دي تؤكد فكرة الشفاعة وفكرة رجل الله اللي بيصلي عشان البقية فجاء عبيد الملك حزقية إلى أشعية فقال لهم أشعية أشعية تحسوا بقى إنه إيه الس- السكة مفتوحة يعني ربنا على الخط الناحية التانية يعني حزقية على الموبايل ده وربنا على الموبايل ده فاهمين ازاي؟ فحزقية بعت له مرسال وهو بيقول له يا رب أقول له إيه على طول يعني فقال لهم أشعيا هكذا تقولون لسيدكم هكذا يقول الرب على طول الإجابة واضحة لا تخف بسبب الكلام الذي سمعت الذي جدف علي به غلمان ملك أشور تخافش خالص من الكلام الفاضي ده ها أنا ذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف في أرضه قال له أنا هبعت له خبر واحد بس مأمورية سهلة أوي هترجعه بلده وهناك هيموت يعني أنا حاسبها كويس رجع ربشاقي ووجد ملك أشور يحارب لبنى لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيس وسمع عن ترهاقة ملك كوش قولا ده الخبر بقى طلع أن ملك كوش بتاع الصومال بتاع الحبشة طلع يحارب ملك أشور طبعا دول بقى إيه ده ده جيش محترم فقال لك نأجل أورشليم دي كلام فاضي فإيه اتدور للخلف عشان ينزل يحارب كوش فلما سمع أرسل رسلا إلى حزقية قائلة لكن ربشاقي اللي لسانه طويل ده يعني مرضاش يمشي بالسهل فأنبعت جواب تاني هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين لا يخدعك إلهك الذي أنت متوكل عليه قائلا لا تدفع أورشليم إلى يد ملك أشور اوعى تفتكر ان ربنا قال لك والظاهر عرف ان ربنا قال له على فم أشعية مش هسلم الشعب و- وبدل حزقية صلى كده خلاص مش هغضب المرة دي فقال له اوعى تصدق ربنا في الكلام ربنا بيضحك عليك إنك قد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأراضي لتحريمها وهل تنجو أنت هل أنقذ آلهة الأمم هؤلاء الذين أهلكهم أبائي جزان وحران ورصف وبني عدن الذين في تلستار أين ملك حماه وملك أرفاد وملك مدينة سفوايم ابتدى يديله أمثلة عن كل البلاد اللي اتكسرت والملوك اللي اتذبحوا في السكة فأخذ حزقية حزقية بقى إيمانه جميل بعد ما اشتكى الأشعية وصلى وتذلل ورك لبس المسقوح جات له رسالة تانية أوحش من الأولانية إنما المرة دي الرسالة مكتوبة فمسك دليل عد- على على ربشاقي ده دليل مكتوب وخد الرسالة دي أخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها ثم صعد إلى بيت الرب سلام على الراجل ده هو متبرمج أي مشكلة يجري على بيت ربنا هو ده الصح ونشرها حزقية أمام الرب لأن الرسائل دي كانت بتبقى زي ال- الرول كده وصلى حزقية إلى الرب قائلا يا رب الجنود إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض أنت صنعت السماوات والأرض أمل يا رب أذنك واستمع المقدمة دي يعني أنت رب كبير أوي وأنا ما بشكش أبدا أنك كبير وكل اللي بيحصل ده صغير لو الدنيا كلها قلبت علينا أنت برضو كبير أوي افتح يا رب عينيك وانظر واسمع كل كلام سنحريب الذي أرسله ليعاير الله الحي حقا يا رب إن ملوك أشور خربوا كل الأمم وأرضهم ودفعوا آلهتهم إلى النار لأنهم ليسوا آلهة بل صنعت يد الناس خشب وحجر فأبدوه والآن أيها الرب إلهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب إله- الإله وحدك احنا قلنا أشعية معاه موبايل مفتوح فعلى طول ربنا سمع صلاة حزقية هو اللي قال لأشعية بقى قال له أشعية روح قول له روح رد عليه على طول فأرسل أشعية بن أموس إلى حزقية قائلا هكذا يقول الرب على طول الإجابة على طول استجابة سريعة جدا هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه من جهة سنحاريب ملك أشور هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه قل له كده رد عليه ايه الرد احتقرتك واستهزأت بك العذراء بنت صهيون يعني أصغر بنت صهيون هتحتقرك يا ملك سن... يا ملك العالم طبعا دي إشارة لمين ها برافو عليك العذراء تحط الستان وتفعصه برجليه عشان كده نقول له صلاة الغروب عند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي ولمؤامرات الأعداء اهزمي ايه ملك سنحريب ده ده بنت صهيون دي تحتقرك وتستهزئ بيك انت طالع فيها ليه كده نحوك أنغضت ابنة أورشليم رأسها يعني طقطقت رأسها كده عارفين زي ايه يعني ايه طيب بس لو قالت طيب يبقى نهاره أبيض الشيطان اسود مش أبيض آه من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتا انت انت رفعت صوتك على مين انت قلت ايه وقد رفعت الى العلاء عينيك على قدوس اسرائيل عن يد عبيدك عيرت السيد سيد الرب يعني وقلت بكثرة مركباتي صعدت إلى علو الجبال عقاب لبنان فأقطع أرضه الطويل وأفضل ثروه وأدخل أقصى علوه وعرى كرمله يعني إيه أنت قعدت تتكلم كلام كأنك هتتعالى فوق ربنا أنا قد حفرت وشربت مياها وأنشف ببطن قدمي جميع خلجان مصر ألم تسمع ده كان كلام سنحريب وافتخاره أنا هعمل وأسوي في البلاد منذ البعيد صنعته منذ الأيام القديم صورته الآن أتيت به يعني إيه ده ربنا اللي عاملك صنعة إيده على فكرة الكلام ده كله ينطبق على مين على الشيطان برافو عليك ملك سنحريب عدو الشعب عدو الله يبقى الشيطان على طول زي فرعون رمز للشيطان ماشي فملك أشور إشارة للشيطان على طول عشان كده تلاحظوا إنه إيه بيتحدى ربنا عين عينك فقال له ده أنا اللي عاملك من زمان أنا اللي عاملك أنت طلعت فيها ليه كده وأنا اللي جايبك عشان تخرب مدن محصنة يعني ربنا هو اللي بيوظف الشيطان يخليه في وقت يكسر هنا ويعمل هنا ده الموظف بتاع التخريب في موظف متعب بس ربنا معينه عشان في مأمورات مأموريات للخراب كده دي ما يعملهاش ملاك محترم يعملها الشيطان بس الشيطان موظف فقال له الآن أتيت بي فتكون لتخريب مدن محصنة حتى تصير روابي خاربة فسكانها وابتدى يحكي عشان الوقت ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك عليّ وأنا أحط خزامتي في أنفك وشكيمتي في شفتيك يعني أنا إيه كانوا بيربطوا إيه العبيد المتمردين كده يربطوا حلقة هنا وحلقة هنا ويجروه زي البهايم كده قال له طب أنا هفرجك بقى يا ملك سنحريب عشان عليت صوتك ده اللي بيتعمل مع الشيطان ده اللي عمله المسيح على الصليب وبعدين قال لهم بصوا السنة دي هتزرعوا السنة الجاية هتحصدوا السنة اللي بعدها هتهيصوا طب منهم بقى أشعيا قال كده قال ربنا بيقول يا بتوع إسرائيل ما تخافوش بتوع يهوذا مش إسرائيل سيبكم اللي بيتقال ده خالص هو يقول اللي هو عاوزه ويفكر زي ما هو عاوز أنا بقول لكم هتعملوا السنة دي تاكلوا السنة دي الزريعة في حاجة اسمها الزريعة والخلفة في الزرع وفي السنة الثالثة الحصاد فأنتوا كده حياتكم هتمشي عادية وأحلى من العادي كمان سيبك من كل اللي اتقال ده ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمرا إلى مفؤول لأنه من أورشليم تخرج بقية وناجون من جبل صهيون غيرة رب الجنود تصنع هذا لذلك هكذا يقول الرب عن ملك أشور لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ده مش هيقرب خالص ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مطرسة في الطريق الذي جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل يقول الرب وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي خلي بالكم يبقى لما تقول له عشان اسمك اللي ادعى علينا وعشان خاطر العذراء غلط ما هو قال كده من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي يعني انت رب هتحط نفسك وبراها على طول داود ايه يعني الله هو ده اللي احنا بنعمله في صلواتنا نقول له يا رب احنا ما نستاهلش بس اسمك ادعى علينا فعشان خاطرك انت عشان اسمك بس وعشان بقى خاطر بقى ونرص بقى ما بقاش داوود لا ده في احسن من داوود العذراء وما رجالكم نحط كل الرص فاهمين ازاي فقال خلاص بدل من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي أعمل وسوي خلصت خلص الرد الموبايل اتطفى خرج الملاك على طول يعني ايه ربنا بلغ أشعية أشعية بلغ حزقية هو حزقية خد الرد خرج ملاك الرب وضرب من جيش أشور 185 ألف ملاك واحد فلما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة طبعا حاجة مرعبة 185 ألف رقم ما فيهوش مبالغة ده رقم حقيقي في حرب فانصرف سرحاريب ملك أشور إنما لا مش هيفوت يومك على خير وذهب راجعا وأقام في نينوى وفيما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه ضربه أدرملك وشرآسر ابنه بالسيف ونجوا إلى أرض أرارات يعني هو روح بس وسجد عند التمثال بتاعه أم ولاده الاتنين قتلوه وهو بيسكت عشان خلي إلهك ينفعك هحكي آخر قصة اللي هي 38 و 39 هحكيها بس حزقية طبعا هنا عمل حاجة حلوة أوي إيمانه قوي تصرفاته حلوة في المأزق لجأ لأشعية أشعية رجل الله يبان إن الاتصال مفتوح وعلى طول جه الرد والرد كان مريح جدا وبعدها تم الخلاص حزقية بعد كده مرض مرض الموت كعادة الملوك فأشعية قال له جاله وقال له هكذا يقول الرب تلاحظوا كل ما أشعية يتكلم يقول هكذا يقول الرب وصي بيتك عشان انت خلاص هتموت فحزقية عيط وزعل وقال له يا رب طب انا مشيت معاك كويس ما تطول بقى طول عمري شوية فلما بكى بكاء عظيما ربنا له المجد قال له خلاص روح قول له ربنا طيب حتى القرار ده يعني قال له خلاص أضيف إلى أيامك 15 سنة طبعا محدش يفتكر ان ربنا غير قراره ربنا كان عامل في علمه عارف ده كله انما عشان يورينا قد كده الدالة والبكاء والتنهد ممكن يعمل حاجات كتير لكن كمان في معنى تاني هنكتشفه قال له بص انا انقذتك وحميت عنك وهديك علامة فاكرين احاز ما رضاش يشوف العلامة قال انا مش عاوز علامات حزقية قلبه مفتوح لربنا قال له هديك علامة عشان تطمن انك مش هتموت اليوم ده الاسبوع ده قال له هخلي الشمس ترجع عشر درجات فاهمين ازاي تخيل مثلا الضلة ماشية في اتجاه معين يعني الشمس بتتحرك من الشرق للغرب فالضلة ليها اتجاه معين بتمشي فيه تصور ان الضلة بترجع يعني الشمس بترجع بعد ما كانت ماشية كده هتمشي كده انت مش هتعرف تتابع الشمس وهي بترجع انما تقدر تلاحظ ان الضلة اللي كانت ماشية كده رجعت طبعا دي حاجة عجيبة جدا فلقى ان الضلة عشان كده لما كان بيقول لأحاز بيقول له اطلب آية عمق طلبك أو رفعه إلى فوق عاوز حاجة على الأرض عاوز حاجة في الشمس حاجة في أي حاجة اللي أنت عاوزه تصور لما يبقى نفر بيقول له يا رب ممكن الشمس تغير اتجاهها بس يقول له حاضر زي مرة يشوع فاكرين أظن يشوع مش كده قال له خليها واقفة شوية عشان أنا مش فاضي قال له حاضر بس قول لي هتفضى امتى هتخلص اللي في ايدك امتى عشان نخليها تتحرك حاجة عجب حاجة عجب ان ولاد ربنا يدلعوا الدلع ده كله الشمس كلها تتغير اتجاهاتها او ترجع لورا عشان بس حزقية اعصابه تهدى عشان يطمن ان ربنا هيطول في عمره وبعدين حزقية قال تسبيحة جميلة قوي هسيبها لكم تقروها من اجمل صلوات حزقية الصلوة دي بتتقري امتى مين عارف ابو غلامسيس برافو عليكم عارفين ليه لانه بيقول فيها انا كنت ميت وصحيت انا كنت ميت وصحيت ما هو حزقية حكم عليه بالموت جاله الخبر وصي شا وصي بيتك عشان ربنا قال هتموت فلما تنهد وانسحق خد قرار احياء قرار قيامة فاحنا في ليلة ابو غلامسيس كل الصلوات اللي تبتدي بحزن وتنتهي بفرح نقراها منها صلوات حزقية الملك عشان لما تسمعوها في ليلة أبو غلامسيس تعرفوا وقعها لأن احنا فرحانين بالمسيح اللي مات وقام فكل اللي ماتوا وقاموا وصلوا بنقرا صلوات إنما بقى انتهت القصة نهاية مش حلوة قوي حزقية وقد تمتع بالحياة الجديدة إشارة للميلاد الجديد والحياة الجديدة أو حياة ما بعد الموت واخدين بالكم دي إشارة لعز العهد الجديد غلط غلطة وحشة لما اطمأن ان اسمه كتب في سفر الحياة زي حالتنا كده اطمن ان اسمه اتكتب ولما حس بالنصرة العظيمة على الشيطان ملك سنحاريب افتكر ان الحرب خلصت وافتكر ان الاعداء خلاص مش هيرجعوا يناقشوه تاني فقال ملك بابل الحدق ما هو ملك بابل ده الشيطان التاني ابن الشيطان الاولاني كلهم قرايب راح يبعت جواسيس لحزقية قال يقول له الحمد لله على سلامتك بس داخل عشان يتفرج البلد شكلها ايه ومداخلها ايه وايه البلد دي اللي غلبت سنحاريب لانه حاططها في باله ويقع حزقية في ال في ال في المطب ويبقى فرحان بنفسه ويقعد يفرجه يقول له تعالى فرجك على الهيكل تعالى فرجك على القصر تعالى فرجك على اورشليم وهو مش واخد باله ان الحرب ما خلصتش وبعد ملك سنحاريب هيطلع ملك بابل وان الشيطان اتذل انما لسه القصه ما خلصتش الحياه الجديده اظهرت وتمتعنا بيها في المعموديه واسمنا اتكتب في سفر الحياه والمسيح هزم الشيطان انما لسه محدش يغمض عينه عن حياته فدخل ملك بابل والرسل ملك ملك بابل واتفرجوا على كل حاجة فراح أشعية يزور حزقية وهو زعلان وقال له إيه ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك قال له جايين من بابل هو بيعاتبه قال له شافوا إيه قال له شافوا كل حاجة قال له كل اللي شافوه هياخدوه بعد كده يعني إيه أنت إزاي نسيت القاعدة مين قالك ان الحرب خلصت مين قالك انك عشان اتعمدت وامنت وخدت عمر جديد وحياة جديدة وغلبت ملك سنحريب ان مفيش حاجة تاني لا وده اللي فيه اعتقادات حوالينا بتقول كده انك لو امنت واعترفت ان المسيح ربنا خلصت الحرب لا ما خلصتش خلصت ازاي ما خلصتش لسه لازم تجاهد ولسه لازم تفتح عينك قد كده ولسه في ملك بابل بيتآمر حزقية فهم الدرس وحزن إنما قال له اللي يشوفه ربنا لأنه عرف أن ربنا هيسامحه على الغلطة دي وهياخده عنده لكن ده مش هيعفي اليهود من العقاب اللي مستنيهم لإلهنا كل مجد وكرم الأبد